يا ربنا يا ربنا
يا ربنا
يا ربنا يا ربنا يا ربنا لك الصلاة لك الصلاة والحمد من كل الحياة يا ربنا لك الصلاة والحمد من كل الحياة من زهرة على الغصون لهفانة إلى نداك من دمعة على الجفون ظمآنة إلى رضاك من بسمة على العيون والهانة إلى ضياك من زهرة على الغصون لهفانة إلى نداك من دمعة على الجفون ضمانة إلى رضاك من بسمة على العيون والهانة إلى ضياك من تائب إلى حماك هللت خطاه من ضارع إلى علاك كبرت يداه من تائب إلى حماك هللت خطاه كبرت يداه يا ربنا لك الصلاة والحمد من كل الحياة يا ربنا لك الصلاة والحمد من كل الحياة يا ربنا لك الصلاة
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فأنا أريد أن أتكلم الآن عن الشيعة لأن ال- ها- كل هذه البذور الهالكة سببها الصحفيون المتشيعون وأنا أعتبر كلمتي هذه نداء للمغفلين الذين لامونا أيام ما كان حزب الله بيقاتل اليهود وفي عز المعركة تكلمت كما تكلم غيري في بيان حقيقة الشيعة فقام المخذلون المغفلون يقولون حزب الشيعة يقاتل اليهود فلا يجوز لك أن تتكلم عن حزب الله لأن الجماهير لن تستوعب ذلك وأنا أقول كما إن في شطر من الجماهير مغفل في شطر مستيقظ أفاق كثيرون على معرفة حقيقة الشيعة الإمامية الذين يسكنون إيران والشيعة الإمامية اللي هم حزب الله هؤلاء أعدى أعدائهم أهل السنة قبل اليهود وأنا لا أقول كلاما خطابيا ولا كلاما عاطفيا إنما هذا من كتبهم نحن نفترق معهم في أصل من أصول الإسلام ألا وهو القرآن وفي أصل آخر ألا وهو السنة هو القرآن غير الإسلام غير كتاب وسنة هم يقولون القرآن محرف وفي رواية في كتاب اسمه حاجة زي كده فتح الوهاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب أنا أعني الهم أنساني اسم الكتاب ها فصل الخطاب فصل الخطاب بتحريف بإثبات تحريف كتاب رب الأرباب وفي أكثر من ألفين رواية عندهم تثبت هذا التحريف السنة الصحابة زي ما انتم عارفين يا فاجر يا كافر يا فاسق فليس لهم عدالة يبقى لا عندنا لا كتاب ولا سنة وقال نعمة الله الجزائري أحد محققيهم يقول لا يجمعنا بأهل السنة لا رب ولا نبي ولا كتاب ليس ربنا ربهم ولا نبينا نبيهم ولا كتابنا كتابهم والكلام ده متواتر متواتر يعني لا يستطيع انسان ان ينكره الا اذا كان باهتا يعني بلغ من الكذب الممجوج والوجه المكشوف اقصاه واعلاه احنا الان مبتلين بظهور نجم الشيعه اهل السنه ضعاف مخذولين في ديارهم ومخذولون مع عدوهم المؤسسات الدينية في كثير من بلاد الإسلام لا تستحق الرواتب التي يأخذونها أنا عايز أعرف مجمع البحوث الإسلامية ده شغلته إيه هنا عندنا في مصر البخاري بيطعنوا عليه على في الصحف وطبع كتب تشتم في البخاري ومسلم وولد حقير طلع يقول البخاري من أهل النار ليه؟ لأن البخاري يحتقر النبي صلى الله عليه وسلم. ده عنوان يكتب مجمع البحوث ده شغلته ايه؟ أنا أنا من زمان بسأل هل رواتب هؤلاء حلال أم لا؟ ما عندناش كوادر حتى لو في ناس عايزين يردوا ما عندناش كوادر اللي بيطلع فوق بيطلع بالدرجة بال- بالعمر بالسن وليس بالعلم المؤسسات الرسمية غسلنا أيدينا منها في بلاد الم... في أكثر بلاد المسلمين. ما تعملش أي حاجة. فالشيء النهاردة مليار و400 مليون مسلم في العالم. على عجرهم وبجرهم، ال 73 فرقة. الشيعة 200 مليون فقط. 72 مليون في إيران، وفي الخليج والعالم كله يكملوا الايه؟ يكملوا ال 200 مليون. خلاص؟ وعندك كمان 200 مليون 500 مليون من ال 73 فرقة. يتفضل 700 مليون سني. 700 مليون سني. أكثرهم مفتون بظهور نجم الشيعة إيران بتتحدى أمريكا في النووي وحزب الله غلب إسرائيل خلاص مش حد عارف يقول لأمريكا لا ضعاف كلهم حتى مش عارف يتكلم فاللي قال أمريكا لا فم المليان ولحد النهاردة بيتحايلوا عليهم وهو رافض لأنه أرى المشهد قراءة صحيحة نووي لا قال له لا هشغل مفاعلات قال له طب للأغراض السلمية قال له لا قال له ما تخصبش اليورانيوم قال له لا هخصبه قال له طب خصبه في روسيا قال له لا في إيران خلاص العراق خلاص الشيعة أكلوه مذبحة لأهل السنة كل يوم وأنا ذكرت لكم قبل ذلك في شهر سبعة اللي فات أول سبعة اتهجر مئة ألف سني من البصرة يا يسيب بلده يا يقتل مساجد السنة في البصرة 187 مسجد لا تقام فيها جمعات ولا جماعة من سبع شهور أو ثمانية بيدخلوا صلوا يحصدونهم بالرصاص طالعين من المسجد عربية مفخخة الشيعة اللي عاملين كل القصة دي 120 ألف جندي أمريكي الآن في العراق تحت حماية الشيعة هو أنت شفت مذابح إلا في المحافظات السنية في العراق كركوك والموصل والفلوجة و- وبغداد شفت في النجف وكربلاء والكلام ده اللي حاجات يعني لا تساوي شيئا بالنسبة للذي يحدث في محافظات السنة كل ده متكتم عليه لصالح مين عايز أفهم يعني نحن نقول كلمتنا المغفل الذي لن يدرك سيكون تحت الأقدام عندما يدرك ومنذ متى كان المصلحون يخشون الجماهير فستذكرون ما أقول لكم فنجم الشيعة طالع في إيران ونجم الشيعة طالع في لبنان وطبعا يؤسفني أن أقول أن الدكتور السقراوي وطبعا هجيبه تاني عمل محاضرة في نقابة الصحفيين أظن الشهر الماضي أو في مكان في مصر يعني واتكلم كلام صريح كلامه كان حقا وصريحا وجاءت على الفضائيات المحاضرات بتاعته وقال ان حسن نصر الله ده زيهم بالظبط من الجماعه اللي بيقولوا ما فيش قران محرف ومش عارف إيه. قال كل شيء بحق في نفس الاسبوع احاطت به الجوقه المعروفه اياها خلته يرجع في كلامه وطلعت في الجرايد في الاسبوع وغيره الكلام ده ان انتوا فهمتوا كلام الدكتور يوسف قراوي غلط هو ما كانش يقصد كانش يقصد ان يعني ان الشيعه وحشين والكلام ده لا احنا بنتفق في امور كثيره جدا واختلافنا حاجه بسيطه خالص وكل يوم يطلع شويه جهله بالسنه والشيعه معا يكتبوا ان الشيعه مش اي حاجه وان كلنا مسلمين فنقول هذا تغرير باهل السنه وهذا لا يجوز الذي يحدث من الكلام عن الصحابه ده بذره التشيع في صحفيين هناك صحفيون جهله ومتشيعون وحاقدون على اهل السنه كان في ولد حقير كان بيخطب في مسجد في مقابل السفاره الاسرائيليه ده انا شفت له الاسبوع قبل الماضي لقطه من محاضره بيقولها طبعا خرج بفضيحه هو في ايران الان ومحاضرات كلها من ايران اللي هو قال ان عمر بن الخطاب كان لوطي وكان عثمان بن عفان مش عارف ايه وربنا اذله فما فيش بواب الا تلاقي اسمه عثمان انا بقى رايته وسمعته يقول بيقول له عشر مشاريب الجنه الله يخرب بيت ابوهم ابو بكر يخرب بيت ابوه ابو بكر ايه التحيه الله الحاجه ويعمل كده على راسه اما عمر ده بقى ده حدوته تانية عمر ده بقى عمر ده عشان مش جنة ولاد الكلب زي ما بقول لكم كده آه. جمعية أهل البيت اللي الأزهر حاضر ترخيصها من سنة 58 خد الترخيص كام سنة كده فده عبارة عن مد شيعي تحقير الرموز عندنا النهارده ان شاء الله في صلاة التراويح بعد صلاة التراويح انا هعمل محاضرة في فضل عائشة هجيب بقى البخاري واجيب مسلم والكلام اتكلم عن هذه السيدة الفاضلة الطاهرة حد يبص لعائشة زوج نبينا سبحان الله العائشة دي بقى عند الشيعة كافرة وطبعا دعاء صنمي قريش أبو بكر وعمر ده دعاء معروف عند الشيعة له عشر شروح عند الشيعة دعاء صنمي قريش مين بقى صنمي قريش أبو بكر وعمر والدعاء بقى مفتتح اللهم لعن أبا بكر وعمر ولعن ابنتيهما لعائشة وحفصة ده بقى تقول لي تقارب تت- تتقارب مع ده ازاي تحط يدك في ايد النجس ده ازاي انا مش فاهم الجماعه اللي بيقول لك التقارب بين السنه والشيعه دول فاهمين حاجه عن السنه او الشيعه والله لا يفهمون شيئا لا عن السنه ولا عن الشيعه الا اذا كانوا عملاء واحنا ما بنتهمش حد بالعمل اقصى ما يمكن ان نفهمه نقول له جاهل غبي ما بيفهمش حاجه ف ع- زوج نبينا عليه الصلاه والسلام الذي راه النبي صلى الله عليه وسلم في سرقات من حرير جبريل عليه السلام كان يوريله صورتها في سرقات في قطعة حرير وقال أريتك قبل قبل أن أتزوجك مرتين في سرقات من حرير فإن أقول هذا من الله يمضي فتحقير بقى الصحابة لما الجيل الذي نقل لنا السنة المقصود منه سقوط السنة كلها واحنا عارفين نقل الأخبار الراوي أي بني آدم ينقل الأخبار لابد أن يكون عدلا ضابطا عدلا أي صاحب دين ضابطا صاحب حفظ خلاص يبقى لما يكون هم فسقوا يبقى سقطت عدالتهم نجيب السنة منين نعرف ديننا كله منين إذا كان إذا كان الناقلون لهذا الدين فسقة وفجرة وناس آه، ليس لهم عدالة يبقى لا قرآن عندنا بعد ما تلت القرآن بس هو اللي موجود وتلتين القرآن هربان به القائم اللي مش راضي يطلع من السرداب بقاله ألف سنة هؤلاء الحمقى موقفين خيول على السرداب لحد ما الباشا يجي وهذا لن يلده السرداب أبدا وت- وتتأمل مفاعيلهم وكتبهم تراهم أحمق الخلق تصور في عيد من أعيادهم يأتون بنعجة نعجة يقولوا اكتبوا عليها كده عائشة ويفضلوا ينتفوا في الصوف بتاع النعجة كأنهم بينتفوا في إيه؟ في فروة عائشة والنعجة تتعذب لما ينتفوا الصوف شعر شعر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتل أحدكم فليحسن القتلة وإذا ذبح فليحسن الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته ومش كده بس في العيد بتاعهم يجيبوا كده تمثال عبارة عن عجين عجين مطبوخ يعني زي خبز ويحشوا بطنه سمنة وعسل ويوم جاي الواحد فاتح كرشه وياكل السمنه والعسل كاتبين على واحد ابو بكر وعلى التاني عمر كده بيشرب من دم ابو بكر وعمر عالم مجانين تقرا في كتبهم يسود قلبك اذا قرات كتابا من كتبهم تشعر انك تقرا في كتب اليهود وليس في كتب اناس ينتسبون الى القبل فنحن مقبلون على بقى بذرة التشيع في مصر وإن شاء الله لن نمكنهم من هذا أبدا ونحن لهم بالمرصاد وينبغي أن يكون هناك فريق من الدارسين يدرسوا هذا المذهب دراسة كاملة عشان لما يجي الزحف علينا يبقى عندنا حرس حدود ولا نسيب حدودنا مفتوحة ولا تلتفت إلى هؤلاء المجرمين المغفلين كلهم لا يفقهون شيئا ولهم في العير ولهم في النفير إذا جاز أن نتكلم عن الصحابة فلا يبقى هناك شيء محترم فرد ده خط فاصل الصحابة لا يجوز لأحد أن يتكلم فيه قيل لعمر بن عبد العزيز رضي الله عن عمر في أن يقول رأيه في الفتنة التي جرت بين علي ومعاوية رضي الله عنهما فقال تلك فتنة لم أغمس دمي فيها فلا أغمس لساني فيها ثم تلا قوله تعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين